أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بداية عايز أنبه على ثلاث حاجات قبل ما نتكلم في موضوعنا النهاردة الكلام النهاردة لو كان مش بيمسك شخصيا لكن أكيد هيمس حد حواليك لازم تمدله إيدك وفرض عليك إنك تنهاه وتنصحه وتبقى من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير الموضوع إذا كان الحمد لله في ناس ربنا عفاهم من الوقوع فيه لكن تقريبا محدش بعيد عن مقدماته تاني حاجة موضوعنا النهاردة مش بيتكلم عن ظاهرة خطيرة تمس بلد بعينها فالعالم كله يعاني الأمرين من هذا الموضوع الخطير احنا النهاردة عايزين نشوف حلول واقعية لأزمة مجتمعات عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف علاج واقعي لهذه المشكلة الخطيرة ثالث حاجة انا ربما يندى الجبين واستحي من ذكر بعض الامور التي سترد في هذه المحاضرة لكن انا كنت بين خيارين اما ان احنا نتكلم بصراحة وواقعية واما ان احنا نحط رأسنا في الرمال وكان الخيار ان احنا نتكلم بصراحة ونفتح هذا الموضوع الشائك وهذا الملف الخطير الذي يهدد مجتمعات المسلمين النهاردة محاضرتنا بعنوان مش عادي وأصلها استبيان وصلني عن أحوال الشباب اليومين دول وتوقفت عند كلمة بنت صغيرة كانوا بعض الناس أعطوها بعض المحاضرات تسمعها فقالت يا جماعة انتوا بتتكلموا مع مين احنا في زمن تاني غير اللي انتوا بتتكلموا عنه ده خالص قالت باللفظ يا جماعة الزنا النهاردة عادي عشان كده النهاردة انا بقول لا الموضوع مش عادي لما البنات في سن 15 سنة السنة دي في بعض المصايف الواحدة تسأل التانية هو انت بكر ولا لا يبقى مش عادي لما احد الاخوة يذكر لي زوجته شغالة في القصر العيني وتخصصها نساء وتوليد وتقول ان الشيء الطبيعي اللي ما بقاش مستهجن ان كل يوم ترد علينا بنات في سن صغير تعاني من انها ليست عذراء وجاية تكشف ومعاها والدتها ويخرجوا بالعار والفضيحة لغاية ما الدكاترة بقى الشيء بالنسبة لهم عادي لما بنت غير مصرية مسكوها في بيت من بيوت الدعارة فسلمها بوليس الآداب للجامعة اللي هي بتدرس فيها على اعتبار انها مش مصرية فبعتت إدارة الجامعة لأبوها عشان يستلمها الراجل بيقول المسؤول اللي في الجامعة ان انا رحت جايب ناس وحاططهم في كل دور ومستني الطلقة يعني اول ما هقول له بنتك كذا كذا مستنيينها انها هيسيح دمها دلوقتي فخايفين فيكون الموقف قدام الناس كلها الاب يبص لها ويقول لها باللفظ كده عشان لما اقولك تختاري جامعة الناس فيها يعرفوا يقدروا حريتك تبقي تسمعي كلامي يبقى مش عادي في بعض البلاد لما الزنا يبقى يوصل انه يبقى في العلن الشباب بيحلفوا لي ان في حفلة مغني من المغنيين في اخر القاعة كانوا اتنين بيزنوا والناس بتهشهم وكل واحد في التوهان يبقى مش عادي لما يقولوا لي في الاستبيان انه في زنا بيتعمل في البحر يبقى مش عادي لما يبقى في اكتر من 14 الف قضية اثبات نسب قدام المحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد وحسنه الالباني يقول لا تزال امتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فاذا فشى فيهم ولد الزنا اوشك ان يعمهم الله بعذاب يبقى مش عادي لما تخرج علينا دراسة أجراها المجلس القومي للسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة أشارت إلى أن عدد حالات الزواج العرفي في مصر تزيد على 400 ألف حالة سنويا وزواج عرفي زنا مقنعة يبقى مش عادي والله الزنا مش عادي الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار الزنا من أشراط الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد الموضوع مش متوقف فقط على الفعل الشنيع ده لان انا عارف وقبل ما اجي عارف ان ده هيتردد في اذهان الحضور انت جاي تقول لنا الكلام ده ليه عشان كده انا قلت في البدايه انه اذا كنت انا مش بخاطبك انت شخصيا بس بخاطب حد في دايرتك دايرتك دي يعني واحد من معارفك واحد في عيلتك واحد من اصحابك والله انت ملزم امام رب العالمين بدعوته وبخاطب الذين قد يقعوا في مقدمات الزنا لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المقدمات زنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة كل واحد هيتصاب فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه عندك زنا العين النظر النهاردة عدد المواقع الإباحية بالآلاف أحد الإحصائيات بتقول إن 63% من المراهقين يرتادون صفحات وصور الدعارة ولا يدري أولياء أمورهم شيئا عما يتصفحونه على الإنترنت وإن أغلب المستخدمين للمواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة والصفحات الإباحية تمثل بلا منافس أكثر الصفحات انتشارا وبحثا وطلبا على الإنترنت وشوف أنت لو لقيت في صحيفة عملك إنك مكتوب لك زنى بعيني يمكن بعض الشباب ما يبقاش فاهم المعنى ده كويس يتصور انه الزنا اللي هو الفعل ان يصنع الرجل كما يصنع بامرأته ان يجامع الرجل للمرأة لو كده يبقى ده زنا وهو ده المصيبة السوداء مش بس كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول زنا العين النظر زنا الاذن الاستماع زنا اليد البطش امسك ايديها زنا قعد يتكلم معاها كلام خارج لسانه يزني وأذنه تزني يبقى الأمر مش عادي يا جماعة المصيبة إن محدش حاسس بخطر الموضوع اليومين دول مع استمرارنا للمعاصي خلاص شوية بشوية عادي الاول ما ينفعش تبص على واحدة متبرجة ما ينفعش واحدة متبرجة تخرج في شارع تبقى ديافة شوية بشوية تخرج وتخرج كاسية عارية واللي في البيت ما بيقول لهاش انت خارجة كده ليه وعادي الاول يقول لك لا لا لا لا لغاية الامور دي انا ليا ولاية وخاف عليهم شوية شوية ما كل الناس بتعمل كده طب حل لي مشكلتي انت جاي تقول لي النهاردة حرام حرام حرام طب اعمل ايه هتجوز ازاي وانا شاب وعندي شهوة هصرفها ازاي وعندنا تسعة مليون ما بين عانس وما بين مطلقة وأرملة في بلدنا لو كان تعداد البلد 75 مليون يعني انت بتتكلم في شريحة تمثل حوالي مثلا 20% من البلد يبقى ايه الوضع لازم نبقى عارفين احنا رايحين فين وانا والله العظيم من باب حرصي عليكم وحبي ليكم كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي واذا كنا مش هنمد ايدينا لايدين بعض يبقى السفينة هتغرق بينا كلنا انا النهاردة معاك علشان نتوب من الذنوب فيلي ربنا عافاك خد بإيد أخوك ويلي وقعت ورجليك وقعت في الوحل الفرصة قدامنا علشان كلنا نتوب أول خطوة عايزين نعرف خطورة الزنا وأنا مش جاي أقعد أقول لكم الكلام المحفوظ أنا هقول لكم كلام من واقع أفواه اللي وقعوا في هذه المصيبة الكبرى الزنا يا جماعة يوجب مقت الرب الزنا نجاسة الزنا ذل الزنا سبب للأمراض النفسية الخطيرة الزنا سبب لطواعين العصر من إذ وخلافه الزنا سبب لسوء الخاتمة الزنا سبب لشدة العذاب في القبر وشدة العذاب في النار كل الكلام ده بعتته واحدة وصلت لي الموضوع على الايميل عن طريق وسيط وقالت احكي للناس تجربتي بس ارجوك ما تبينش ممكن ابقى مين قصتها بتقول يعني ايه زنا خلونا نحكي قصتها من كلامها ونشوف يعني ايه زنا هي قالت ان البداية مفيش رقيب في البيت بتعبيرها انا البنت المرحة اللي كل الناس بيحبها أنا جميلة خفيفة الدم مفيش قيود أي حد ممكن يدخل البيت الأب مسافر طول الوقت الأم هي اللي شايلة الحمل دخلوني مدرسة مختلطة وكان الوضع فيها فظيع إلى أبعد حد أمهات صديقاتي مطلقات عادي الزوجة بتخون زوجها عادي المدرس والمدرسة بيزنوا في غرفة الموسيقى عادي رحت لأمي مرة من المرات وقلت لها هو في ايه يعني لو كان عندي ولد يبقى صاحبي ردت قالت لي كلهم صحابك قالت لا لا في واحد بالذات يعني اكتر منهم شوية قالت لا لا انتوا مع بعض ماشي انما يبقى ليكي صاحب خصوصي لا لا لا لا, لا. كده قلة قلب بتقول طبعا انا ما اقتنعتش صحابي كانوا يروحوا يصاحبوا مع الشبان ويروحوا ديسكوهات ويرقصوا سلو والامهات والاباء عادي طبعا ما حدش كان بيدق على اللبس البس مكشوف البس فوق الركبة انزل في المصيف بملابس البحر قدامهم عادي المنطق اللي انا اتعلمته اللي انا اتربيت عليه ان الراجل والست مفيش فرق بينهم الواحدة تعمل اي حاجة بيعملها اي راجل مفيش مشكلة بس المهم ما دمتي متربية وبتعرفي تاخدي موقف يبقى عادي ممكن جوز خالتي وابن خالتي يسلم عليا ويقبلني عادي انا كان عندي 15 سنة وابن خالتي 25 سنة وكان ده ممكن يحصل وانا في سن المراهقة وقدام اهلي وعادي اركب مواصلات واتعرض لمضايقات ومعاكسات ايه المشكلة يسيبوني انزل بعد الساعة 12 انزل اجيب جرايد ومجلات عادي يفتخروا ان انا بعرف ارقص في افراح العيلة وطبعا البس لبس عاري وبرضه عادي ممكن اسافر لوحدي مع اصحابي وممكن هم يسافروا ويسيبوني لوحدي في البيت عادي كان ليا قريبة كنا نلعب مع بعض وممكن نغتسل مع بعض ووصل الامر اني اتعلمت منها وانا اسف في التعبير واسف في الصراحة في ذكر هذه الامور وممكن وصل الامر اني اتعلمت منها العادة السيئة وبقيت اعملها من صحباتي اتعلمت الصحوبية كلهم بيصحبوا واهاليهم عارفة ممكن يسافروا مع اصحابهم والحياة ظريفة البداية تصاحبي لا لا لا لا لا. انا مش بتاعت الكلام ده انا مش بصاحب هو في يا بنتي حد النهاردة ما بيصاحبش ايه الهبل اللي انت فيه ده ده فلان وفلانة كانوا متصاحبين واتجوزوا واحنا بنتصاحب عشان في الاخر هنتجوز هو اول واحد عرفته مسك ايدي على طول كان الامر بالنسبة له عادي اما انا فبكاء وهو قال لي هو انت متخلفة احنا لازم نخرج لوحدينا مش مع الناس لما اتكلمت مع اصحاب السوق ان الولد الفلاني كان عايز يمسك ايدي وان انا اول ما عمل الحكاية دي عيطت قالوا لي بدل يا خيبة ما يعمل كده مع حد تاني انت ابسطيه عشان دي احاسيس يا بنتي عادي بدأ يعرف بنات عليا وانا كنت بغير ولما كنت بقول لحد من صحابي كانت تقول انت الغبية انت اللي اديتيله الفرصة انه يعرف عليكي يعني كنت مش عارفة تملي عينيه بتقول انا اتحجبت في اولى ثانوي وخلعته عشانه وبتقول والله انا حاسه ان ربنا عاقبني علشان هو اداني وانا فرطت فيه علشان هذا الذئب الخبيث بعدين سمحت له يمسك ايدي وامتدت العلاقه شيئا فشيئا اللي كنت فهماه ان طالما انا محافظة على نفسي ومش هتوصل المسائل الى الزنا يعني يبقى اي حاجة قبل كده مش خطيرة ده كان مفهومي في الاول بعدين اقنعني انه مش هيعمل حاجة غلط وان هو هيجامعني بس من غير ما افقد بكرتي لكن في مرة من المرات حسيت اني سلبت اعز ما تملكه البنت وفقدت شرفي وطبعا بكون في وقت فقد فيه السيطرة على نفسي وهو كذب عليا وقال لي ما حصلش حاجة انت اصلا كده من الاول انا كنت بصدقه على طول الخط وفهمت فعلا ان انا عندي مشكلة كنا نزني في بيتي واهلي مسافرين او نايمين كنت بعمل كده علشان حسب اني بحبه وعايز اوريه ان انا البنت اللي مفيش قبلها ولا بعدها كان عايزني اشرب سجاير وانا كنت بكره ريحتها اصلا بس شربتها عشانه رحت للدكتورة عشان اعرف انا بنت ولا لا قالت لي انت عندك تهتك في غشاء البكارة بتقول حسيت ان الدنيا اسودت في عينيا بتعبيرها باللفظ حاجة تقرف ومهما كان أهلي مش صح ما كانش يستهلوا مني إن أبقى خاينة كنت بحس دايما إن أنا في المكان الغلط وده إحساس على طول يلازمني بعد فترة الذئب الخبيث صارحني بالحقيقة وقال لي طبعا أنت مش بنت وكانت المصيبة ان بعد شوية اكتشفت اني حامل عمري ما كنت اتخيل ان ممكن اكون حامل حكيت لواحدة صاحبتي حسستني ان الموضوع عادي وكل الناس كده ومش بس عملت كده دي ساعدتني وجابت لي اختبار حمل وعرفت ان انا حامل في اسبوعين بتقول والله عذاب في عذاب بدأت أعمل تمارين علشان أجهد نفسي لكن للأسف فشلت ما تتصوروش والله كانت أوحش فترة في حياتي أنا البنت المرحة اللي أهلي كلهم بيحبوها بقيت عايشة كرب وغم وهم رحت سافرت بدون علم أهلي ورحت الإسماعيلية عشان أعمل عملية إجهاض لقيت نفسي وسط بنات الدعارة طبعا موقف في منتهى القذارة وعملت العملية هي بتقول انا ساعات دلوقتي بسمع آية بتخبط جوايا بحس ان الآية دي بتألمني قوي لما بسمعها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بتقول أنا بشعر إن ربنا هيسألني على النفس اللي أنا قتلتها مش كفاية زنا كمان قتل وللعلم إحدى الإحصائيات بتقول في خمسين مليون عملية إجهاض بتتعمل في العالم سنويا بعدين طبعا الأستاذ فرد جلده وسابني وأنا بقيت مش عارف أعمل إيه يتقدم لي عرسان عشان يخطبوني وأنا طول الوقت برفض بقيتش عارفة أقول لهم إيه بدأت أوافق وبعد شوية أقول له لو سمحت أنا عايز أكلمك في موضوع واحكي له اللي حصل وللأسف الشديد يتقلب الإنسان اللي جاي يخطبني وقاعد بيتفنن في جمالي يبقى حيوان بشري يبتدي يتحرش بيا ولما ابتدي اقول له ليه وازاي يقول لي انت هتعملي لي فيها الخضرة الشريفة بتقول انا من ضيقي بقيت خلاص ما تفرقش فبقيت اسلم له نفسي ورجعت تاني للزنا والموضوع اتكرر بدل المرة مرات قلت مفيش فايدة انت مفيش حد هيحترمك عمرك ما هتبقي إنسانة كنت بشعر بصوا كلامها إن العاهرات أحسن مني العاهرات بفلوس إنما أنا أقذر منهم أنا ببلاش فكرت في الانتحار عدة مرات قلت أروح لدكتور نفسي لكن من الموقف بتاع الإجهاض خلاني أقول لو عرف راخر أنا بعمل إيه يمكن هو راخر يجي في دماغه إنه يتحرش بيا ما كانش فيه فكرة إلا عملية ترقيع فكرت في العملية وقلت يمكن ترجع لي ثقتي في نفسي واحس اني بنت بتقول والله الموضوع كان في منتهى المهانة اللي في العيادة كلهم ناس مش كويسين منظر الامهات وهم جايبين اولادهم كان في منتهى القذارة طبعا الموضوع مش قانوني فالعيادة تدخلها تحس كأنك داخل وقر الدكتور اللي عمل لي العملية هو نفسه كان إنسان مش محترم كان بيتحرش بيا بأسلوب وحشي وكان بيتكلم معايا بكلام في منتهى السفالة وعملت العملية وتقدم لي واحد ما شاء الله عليه طبعا أنا لما عملت العملية كنت فاكرة نفسي خلاص أنا كده رجعت بنت ومحدش هيعرف في فترة الخطوبة الولد اللي أنا كنت زنيت معاه كان بيطاردني عايز يتجوزني اول ما عرف ان انا اتخطبت قال لي انا مصمم ان انا اتجوزك الفترة بقت فترة صراع حتى الفترة دي ما عشتهاش زي اي بنت في فترة الخطوبة وكانت المأساة ليلة البناء اكتشفت وانا بين ايدين جوزي ان العملية فشلت انا ما اقدرش اوصف الشعور اللي انا كنت عليه في الوقت ده انا كنت حاسة اني بتذل الانسان لا راح ولا جه يا ترى هيفضحني يا ترى هيطلقني يا ترى هيقول لاهلي يا ترى هيفضح اللي ربنا ستره عليا سنين طويلة ولا هيستر عليا وبعد كده يذلني وتكون المعاملة في منتهى السوء بتقول سبحان الله ستر عليا وما كلمنيش في اي حاجة وانا متأكدة انه عارف انا بقى تعقيبي حاجة من اتنين يا اما كما تدين تدان فهو عوقب من جنس عمله اسأل الله تعالى الا يكون كذلك يا اما الامر التاني انه راح سأل ولو جه سأل اي حد هتقول له استر عليها وطالما ربنا من عليها بالتوبة بس بالله عليكم يا رجال قل لي لو اكتشفت ليلة بنائك حاجة زي كده وسترت على زوجتك تعيش عامل ازاي كل ما تبقى مع مراتك وانت حاسس انها كانت لغيرك ويا ترى بتفكر في ايه ويا ترى هي كانت بتعمل ايه تبقى عايش ازاي بتقول العقوبة مأساة في علاقتي الزوجية مع زوجي بتقول أول حاجة أنا ما حسيتش إن زوجي أول واحد لمسني ودي في حد ذاتها كانت في منتهى العذاب بتقول عمري ما حسيت بالمتعة زي ما كنت بحس قبل كده دايما أنا حاسة إن أنا مش مبسوطة انا بحاول اصطنع عليه ان انا مبسوطة معاه لكن في الواقع انا بكذب عليه ليه عشان العذاب اللي انا عايشاه كل ما زوجي يمسني وانا بقارن بينه وبين اللي كنت بزني معاهم وللأسف دايما الخواطر دي بتجيلي ومش قادرة لغاية النهاردة حتى بعد ما قلت خلاص واستقمت مش قادرة أنسى الماضي طبعا بتقول المتعة اللي بتحس بيها أي زوجة أنا محرومة منها زوجي أحيانا وهو معايا بيسرح أنا بحس إنه بيجاهد نفسه يتجاهل إنه عارف أنا كنت عاملة إزاي بتعبيرها الراجل فطرته بتغلب عليه بتقول لما اتجوزت وعرفت اني حامل كان احساسي ان مش ده اول حاجة تمسك في بطني وسبحان الله شعرت بنعمة الحلال الناس كلها بتبارك لي واقدر اقول لوالدي ان انا حامل بتقول الشعور كان جميل لكن الحرام كان دايما بيعكر عليا صفوي وبدل ما افرح زي اي بنت كانت ذكرياتي في الحمل الاول دايما بتلاحقني بتقول ربنا رزقني ببنت وانا خايفه موت ان انا اتعاقب في بنتي فانا لازم هبقى مع كل حركه هتعملها وده اكيد مش تربيه لان لو ضيقت عليها ده ممكن يسيب اثر سيء بتقول انا الان اول حاجه انا فقد لاحترام نفسي انا عندي قله يقين في ربنا انه هيغفر لي الذنب ده بالذات ده كلامها باللفظ ذكرياتي بتلاحقني في كل وقت حتى وانا بعمل عمره كنت بفتكر الذنب وبدعي للشخص اللي كنت وقعت معاه في هذا الحرام ان ربنا يغفر لي ويغفر له ويتوب عليا قالت انا عايشه حياه كلها تناقض لا انا عارفه ابقى مستقيمه وملتزمه ولا انا عارفه ابقى انسانه منحرفه وعاصيه انا كل ما اتعرف على حد كويس ابقى عايز افضفض له وعشان كده بعتت الرساله دي بتقول انه صحيح ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالزواج والاولاد والفلوس لكن انا عامله زي اللي بيرقصوا على السلالم لا انا ملتزمه ولا انا من الفجار هو ده الزنا وهو ده اللي مش عادي الزنا اكبر الكبائر عند رب العالمين والكبائر دي الخطوط الحمراء اللي بيعديها بيتقص يعني ان ربنا بيعامل الناس بثلاث طرق الطريقة الاولى تعمل الذنب تاخد فوق دماغك الذنب يخلص مرة واحدة الراجل قبل امرأة فشجت رأسه وهو ماشي ضرب في الحيطة دماغه اتفتحت فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودمه يقطر على جبهته قال هذا عبد أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا الأسلوب الثاني إمهال والعقوبة أشد يعني أنت عملت الذنب وما حصلش عقوبة وعملت ذنب وما حصلش عقوبة وربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لا بمزاجي ولا مزاجك ولا بمزاج حد من يعمل سوءا يجزى به ابن القيم بيقول مجنون من يظن أنه إذا فعل معصية أنه لا يعاقب إلا في حالة واحدة تتوب من قريب تعمل الذنب تتوب في الحال تلحق نفسك يبقى ما فيش فترة للعقوبة إنما لو تبت من بعيد ذنب ورا ذنب ورا ذنب على الأقل عقوبة نفسية على الأقل يبقى في عقوبة أشد مع إمهال العقوبة الأخطر هي دي اللي بيعدي الخطوط الحمراء هو ده اللي بيقع في الكبائر دي الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قدام الناس يا عم هو ما هو عايش وبيعمل ومقضيها اشمعنى يعني ما هو مديله فلوس وعامل ومسوي بس هي قصة واحدة سوء خاتمة هي كده استدراج يعطيه يعطيه يعطيه إذا رأيت العبد يعطيه الله وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنما هو استدراج فده الخوف حد مننا عايز اي طريقة من دول ربنا يعافيني ويعافيكم أول حاجة الزنا أكبر الكبائر ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما القرطبي قال هذه الآية دالة على أن ليس بعد الكفر أعظم من القتل بغير الحق ثم الزنا الكفر القتل الزنا والزنا بيجرجر في قتل وإجهاض وبيوصل للكفر لأن السلف قالوا المعاصي بريد الكفر فهو في الأول يجي يعيط أنا فاكر شاب الكلام ده كنت أنا عندي حوالي 17 سنة والولد كان بدأ يتردد على المسجد جالي وبكاء الدم أنا زنيت زنيت حصل وجرى وبكى بكاء ما شفتوش في حياتي قمت خدته في المسجد وصليت بيه ركعتين الولد من أول ما بدأت من تكبيرة الإحرام لغاية التسليم بكاء غير طبيعي قلت له خد بالك إبليس هيعمل معاك حاجة ظريفة يا ابني هيخليك تعمل كده وبعد شوية انت هتقرف نفسك ايه يا عم هو يعني انت اول ولا اخر ما هو الناس كلها كده وبعدين انت هتعمل ايه يعني هتقعد بقى تجيب لنفسك كبت واحباط وياس ده انت هتموت من عياطك ده فقلت له خد بالك هيسيبك شويه لغايه ما تزهق وبعد كده هيخش عليك من الحته دي وانت عمرك ما هتبقى انسان كويس وخلاص رجلك وقعت في الوحش فعيشها بقى ما هو ما يبقاش عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة فاللي تعرف تعمله اعمله قال لا وبالفعل راح اعتكف في مسجد وقعد له شوية لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا للأسف بعد شوية حصل اللي قلت له عليه بالظبط الزنا رقم اتنين سبب لعذاب الله وعقابه فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الألباني يقول إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله أمال إحنا يعني العذاب اللي إحنا عايشينه ده من إيه الزنا ثالث حاجة يمحق الإيمان ويحبط الحسنات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وبين هذا المعنى كما في الحديث الذي عند أبي داود وصححه الألباني قال إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة بقى زي السحابة فإذا